السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرب كده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، درس اليوم إن شاء الله عبارة عن مقدمة آه، للسلسلة إن شاء الله اللي احنا هنبدأ بيها فيها الفترة الجاية إن شاء الله آه، محتاجين جدا الفترة الجاية نهتم بالقرآن م- يعني الاهتمام بالقرآن شيء ممتاز جدا ولكن أنا أعني سلسلة أن أنا أهتم بتدبر القرآن والتفكر في معانيه اللي هو ده الأساس آه، بصوا أحبابي حقيقة فعلا إحنا بالنسبة لينا يعني ممتازين جدا في أعمال الأبدان يعني كلنا بفضل الله درسنا أحكام الصلاة ودرسنا أحكام الصيام آه، اللي يجي يصوم مننا وده كعمل بدن عارف كويس جدا ايه الاحكام المتعلقه بالصيام ايه الحلال ايه الحرام ايه المفطرات ايه اللي ينفع ايه اللي ما ينفعش كلنا ما شاء الله في الصلاه ممتازين جدا عارفين ايه اللي بيتقال في الركوع ايه اللي بيتقال في السجود عارفين ايه إيه- إيه القيام شكله ازاي الركوع شكله ازاي ولكن حقيقه احبابي احنا غايب عننا قوي ازاي القلب ده يشتغل كيف يعمل هذا القلب مع ان الاصل عندنا دايما ان القلب ده لو اشتغل كل حاجه في حياتك اتظبطت القلب ده لو تحرك كل حاجة في حياتنا بقت عالية جدا وممتازة جدا جدا ده اللي لازم احنا ناخد بالنا منه ده اللي لازم احنا دايما نفكر فيه يا اخواني علامة صلاح الانسان في الدنيا وعلامة نجاته في الاخرة ان القلب ده يشتغل صح قال الله سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بايه بقلب سليم وقال صلى الله عليه وسلم ان في الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب احنا محتاجين فعلا الفترة القادمة نبدأ نحرك القلوب ونحركها بالأعمال الصحيحة بتاعتها زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل للعين عمل وعملها اللي هي تنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى تنظر في آلاء الله في السماوات وفي الأرض ربنا سبحانه وتعالى جعل للسمع عمل ان الانسان يسمع به القرآن يسمع به المواعظ يسمع به دروس العلم زي ما ربنا جعل للسان عمل يقرأ القرآن يذكر الله يذكر الناس ينصح الناس يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر وغير ذلك زي ما ربنا جعل للمال عمل ان انا اتصدق بيه وان انا انفق بيه على اهلي وعلى اخواني وعلى اصحابي واطعم الطعام واتصدق وابحث على الارمله وعلى المسكين وعلى الفقير الله سبحانه وتعالى جعل للقلب عمل الله سبحانه وتعالى جعل للقلب عمل والله يا إخواني صدقوني حقيقة ا- ا- التفاضل بيننا عند ربنا سبحانه وتعالى بعمل القلب ده يعني أبو هضرب ليكم مثال كلنا الآن صلينا المغرب مع بعض صح بس حقيقة مين أعلى الناس قدرا عند ربنا سبحانه وتعالى في صلاة المغرب بس يعني احنا كلنا صلي المغرب انا مش هقول مين احسننا عند ربنا سبحانه وتعالى بيصلي قيام ليل وبيسعى الارامل والمساكين والفقراء وبيعمل وبيصنع ما بتكلمش في ده انا بتكلم دلوقتي على عمل كلنا اشتركنا فيه مع بعض كلنا الان صلينا مع بعض صلاة المغرب بس حقيقة مين اللي شأنه بقى عند ربنا عالي قوي ومين اللي طلع من الصلاة والصلاة دي عليه مش ليه اللي قلبه كان حاضر لأن عمل البدن كله واحد احنا كلنا ركعنا مع بعض كلنا سجدنا مع بعض سمعنا الآيات كلنا مع بعض بس حقيقة أحبابي في واحد طلع من الصلاة ومنزلته عند ربنا فوق قوي وفي واحد طلع من الصلاة ومنزلته عند ربنا تحت قوي الفرق بين ده وبين ده ايه الفرق بين الاتنين حقيقة ده حضر الصلاة بقلبه وده حضر الصلاة ببدنه أيهما أعلى عند الله يقينا اللي حضر الصلاة بقلبه صح عشان كده بنقول احنا محتاجين نبدأ نشغل القلب هناخد النهاردة عمل هو المقدمة للسلسلة بتاعتنا آه عمل ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن كثير جدا جدا جدا جدا جدا وأمر به بصورة دايمة وربنا حذر ان الع- العمل ده يتخلف العمل ده مش هعمله بايديا ولا برجليا ولا بعيني ولا بسمعي ولا ببصري لا لا العمل ده انا هعمله بقلبي العمل ده هو التفكر انك تتفكر انك تتدبر انك تتامل انك تتذكر سواء في ايات الله المقروءه اللي هو القران او في ايات الله سبحانه وتعالى اللي حوالينا آه، امبارح حصل موقف امبارح كان يوم عصيب جدا على الواحد بصراحه آه، وهيبقى عصيب على اي انسان لو عاش معاه بالمعنى ده من قيمه شهر ونص شهرين شهرين ونص بكتير قوي في أحد الشباب هنا في المنطقة توفي غرقا عمرو شعلان آه، آه، وكانت مشكلة عمرو انه مات وغرق ولما غرق ما طلعش مرة واحدة يعني مش غرق وجسمه طلع لا ده قعد في المية فترة ولما طالع يعني ربنا يا رب ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة طالع بصورة صعبة جدا يعني فده كان عبارة عن الآية اللي أصحابه بسرعة فاقوا وتفكروا وتدبروا كده احنا ممكن نكون كده ف 30 40 واحد منهم جولي هنا المسجد واحنا عايزين نرجع لربنا واحنا عايزين نتوب واحنا مش عارف ايه فقلت لهم اول حاجه قلتها لهم بصوا لازم نتفكر شوية ربنا سبحانه وتعالى بعت عمرو شعلان لينا رسالة ممكن تكون انت الرسالة اللي بعد كده طبعا الفجأة والبتاعة وهول المصيبة اللي حصلت الكل جه بس بعد فترة بدأ كل واحد ايه آه، يترك وما عادش بيجي والكلام ده لم يثبت منهم الا خمسة خمسة بس اللي ثبتوا منهم وكان اللي دايما بيجمعهم اتنين واحد اسمه محمود واحد اسمه محمد وقالوا لي احنا عايزين نحفظ قران بدانا نحفظ قران مع بعض بدانا ان احنا ما شاء الله يعني نجتهد شويه مع بعض في الطاعه والكلام ده وسبحان الله آه، جيت من الحج آه، ما عرفش اتواصل معاهم فكلمت والد واحد منهم اللي هو الدكتور احمد شخير وقلت له انا عايز رقم محمود علشان عايز اقابله ونجمع الشباب تاني بعد ال وسبحان الله خدت الرقم واتصلت على زميله لان حاولت اتصل على محمود ما عرفتش اتصلت على زميله ومعرفش برضه اوصل له تاني يوم الصبح قلت هكلمهم الصبح وانا بكلمهم يعني انا لسه بكلمهم يعني بتصل لقيت الشبكه مشغوله كان في واحد بيتصل عليا فوانا ب- بفتح سماعه التليفون فبقول السلام عليكم اشك احمد اشك احمد خير اخ زميلي اسمه محمد انت عارف المجموعه بتاعت عمرو شعلان قلت له ايوه قال لي انت عارف محمود محمود ده اللي انا بكلم والده بالليل علشان اقابله تاني يوم انت عارف محمود قلت له اه قال لي ده مات دلوقتي مات دلوقتي مات ازاي ده انا كنت هقابله العصر ده انا كنت هقابله العصر ده انا كنت برتب موعد ان انا اروح له العصر قال لي ده مات دلوقتي جات له سكته قلبيه ومات فورا والده راح يجيبه ووديه على المستشفى مات مات في الطريق فسبحان الله ممكن موقف يعدي على اي حد بس المواقف دي ما تعديش عليكم انتوا المؤمن دايما قلبه شغال بيتفكر موقف زي ده ما يعديش سبحان الله واحنا في الجنازه في مسجد النصر قيادات المنصوره كلها في كل المجالات موجوده قيادات الامنيه موجوده قيادات الطبيه موجوده كل القيادات موجوده يعني مسجد نصر كان مليان امبارح وانا قاعد في حاله صدمه غير طبيعيه انا عمال افكر اقول يا ربي طب والده بمكانته الطبيه العاليه دي والده مدير مستشفى الكلى دكتور احمد شقير دكتور عالمي معروف والده بمكانته العلميه دي وصف الاطباء صحاب والده ممكن الان يغنوا عن محمود شيء ممكن ممكن لما الروح طلعت ممكن الصف الطبي الرهيب ده اللي هو كلهم دكاتره عالميين يعني ممكن يرجعوا له الروح تاني ممكن الاصطف الامن الرهيب ده يعني كان رئيس المباحث هناك مش عارف مين ومين ومين ومين ناس كتير جدا ممكن الناس دي تبعت مثلا كده ايه مأمورية كده لبتوع الامن المركزي يبعتوا لنا 20 30 40 عربية امن مركزي آه، يقفوا حوالين القبر بتاعه بحيث آه، يعني القبر لما يجي ينضم عليه كده ما ي- القبر ما ينضمش ممكن طب ممكن بالمعارف والقرايب والناس اللي في الكهرباء نقول لهم ابعتوا لنا كده وصلة كهرباء تخش جوه القبر بدل ما القبر ده فيه ظلمة ينوره لنا ممكن الواحد فعلا لما يتفكر في حاجة زي كده ده مش ممكن حقيقة والله يا اخواني ده, ده مش ممكن ساعتها في الوقت ده انا عمال اقول يا نهار ابيض ده الواحد في الدنيا دي ما يسواش اي حاجة الا اذا كان له عمل صالح بس نقطة من أول السطر والله العظيم عينيا دي ما شافت النوم طول الليل امبارح خالص ليه؟ دماغك شغالة إذا كان الواحد الحمد لله اللهم لك الحمد ربنا يديمها علينا النعمة في ورد شوية من القيام ده زاد جدا امبارح إذا كان الواحد هيعمل معصية قال لا خلاص من النهاردة ما عادش انتهت واي معصيه هتيجي انا هتعامل معاها بعنف لان خلاص ده انا ممكن في لحظه انتهت خلاص يا اخواني هي دي بقى قيمه التفكر انك تتفكر وتتامل والله امبارح في الجنازه انا سبحان الله اختي كانت بتعمل عمليه يعني في نفس اليوم آه، يعني قلت لها معلش دقايق اروح اصلي جنازه وارجع صلي الد- عليه ان هو وارجع على طول فطالع بقى بعد ال- ده- بعد الجنازه كده طالع ماشي بالعربيه بلف اللي كانوا قاعدين دلوقتي قدام الجثه انا اهو قاعد قدام جثته وشايفه ميت وصلى عليه طالع بعد الصلاه عادي العربيه اللي كانت جنبي طالع وهو طالع معايا قام شغل الاغاني ومولع السيجاره ولا كاني في حاجه ده بقى الفرق ربنا يا رب يجعل ربنا يهديه ويهدينا ويصلح من احوالنا جميعا ويقربنا منه هو ده الفرق بقى بين واحد يتفكر وواحد ما يتفكرش التفكر كده ده نور ربنا بيقذفه في قلبك بيوريك الامور على حقائقها فرق كبير جدا جدا بين واحد هيعيش مع الموقف ده ويفكر فيه امبارح فكر فيه النهارده ويفكر فيه بكره ويفكر فيه زي ما محمود فكر ده انا اعجب حاجه فكرت فيها محمود ده ذات نفسه يقول لي يا شيخ ده انا عملت وسويت وربنا هداني وانا بعدت بكلم زمايلي يقولوا لي محمود من بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قبض عمرو شعلان محمود اتغير تماما كل حاجه كان بيعملها غلط في حياته سابها هي دي قيمه التفكر علشان كده ربنا لما بيختم له بيختم له كده انه على طول كان كان ماشي مش صح صاحبه مات قلبه اشتغل بدأ يفكر صح بدأ ي- يوزن الأمور صح بقى كويس احنا محتاجين نتفكر محتاج الإنسان مننا كل يوم زي ما كان شيخ الإسلام ابن تيمية إن يجب على كل إنسان مننا يجعل لنفسه وقتا يخلو فيه بربه يتفكر فيه في حاله ويتفكر فيه في عمله ويتفكر فيه في ذكره ودعائه ويتفكر في وقوفه بين يدي الله عز وجل محتاج الإنسان منها أنه يقف فكر يا أخي فكر فكر كده أنا هو أنا لو كنت محمود امبارح كان هيبقى وضعي إيه أنا دخلت مسجد مصر شاف كتير جدا قاعدين دواير حوالين يا عيني محمود كده اللي عمال يقرأ قرآن اللي عمال يضحك اللي عمال يعيط قلت يا ترى هل ده ده يعني شيء كده وقتي ولا هيدوم ورجعت بسرعة جاوبت على نفسي قلت اللي هيشغل قلبه في موطن زي ده هو ده اللي هيكمل هو ده اللي هيعيش صح ويقابل ربنا سبحانه وتعالى صح عشان كده كان دايما سلفنا بيحثونا على مسألة التفكر يقول لك احنا عايزينك تعيش شوية انك تتفكر وتتأمل انك تحاول دايما تشغل قلبك قلبك ما يقفش مش عايزين القلب يقف بص يا حبايبي طبيا القلب لو وقف ايه اللي يحصل؟ ايه يحصل اه الانسان هيموت تربويا القلب لو توقف عن التفكر برضه القلب بيموت علشان كده سبحان الله كان سفيان بن عيينة يقول التفكر نور يقذفه الله في قلبك نور يقذفه الله في قلبك النور ده لما ربنا بيقذفه في قلبك بتشوف كل حاجة صح بتشوف كل حاجة صح كان آه، واحد من السلف بيقول من مر على القبور كلنا بنطلع من على الكوبري بتاع مدينة السلام ده وبنشوف القبور حوالينا والكلام ده اللي بيتفكر ويقول أنا ممكن في يوم من الأيام أجي هنا والله لو أجمل جميلات الدنيا بقت قدامه مش هيشوفها لانه تفكر لما يتحط هنا النظره دي ممكن تعمل فيه ايه واللي عدى من على القبور دي وما تفكرش هتلاقيه سبحان الله عادي بيبرطع عادي يبص هنا ويعمل هنا و... عادي خالص عشان كده كان واحد من السلف بيقول من مر على القبور فلم يتفكر فقد خان نفسه ودي اعظم خيانه انك تخون نفسك انك تضيع نفسك بايديك كان كان سفيان بن عيينة بيقول والله ما من مفتاح للرحمة أعظم من التفكر هو ده حقيقة مفتاح الرحمة بتاعتنا لو عايز ربنا يرحمك تفكر فبيسأله سفيان إيه العلاقة بين التفكر وإن التفكر ده يكون مفتاح للرحمة فقال رحمة الله عليه قال ألا ترى الرجل يتفكر فيتوب فيتوب الله عليه وهي دي الرحمة إنك ترجع لربنا مفتاح الرحمة إنك تتفكر اللي عايز اللي فعلا ربنا سبحانه وتعالى يرحمه دنيا واخره اللي اللي ينظر لموقف زي بتاع امبارح ويشوف شاب ما شاء الله مال معاه بالهبل مكانه اجتماعيه موجوده معارف و- وسلطات وجاه موجود ويجد في لحظه ان كل ده ما بينفعش ما بينفعش للعمل تلاقي الواحد بسرعه بسرعه يتوب الواحد مننا النهارده لما أنا على معصية وأنا أعترف ولكن لما أدخل وأشوف واحد في يوم من الأيام كان بيقعد معايا في الأوضة بيحفظ معايا قرآن ويقول لي أنا عايزك تدلني على ربنا وفي لحظة كده في لحظة أنا برتب موعد أروح له العصر أروح أزوره العصر في بيته برضه رحت له العصر بس مش عشان أزوره ومش في بيته ده أنا رحت له في بيت ربنا عشان أصلي عليه تبص الموقف زي ده إن ممكن ممكن تكون انت ما هو كنت انت في بعض الاوقات كان بيجي لي ويقعد يفضفض معايا كنت ببقى انا وهو لوحدنا في ال... ويشاء الله ان روح ده تقبض وروح ده تفضل موجوده ساعتها انت على ذنب تقول لا خلاص وتقولها وتعلنها علشان الكل يسمع خلاص من النهارده ما عادش من النهارده خلاص مفيش ذنوب فكان التفكر دايما ان عقل الواحد يتفكر ان قلب الواحد يتفكر هو ده فعلا مفتاح رحمة من ربنا سبحانه وتعالى لينا ان الانسان مننا يخش مستشفى من المستشفيات ويرى واحد زميله في نفس دفعته كان معاه بيقعد معاه على بنش واحد او في مدرج واحد وفي لحظة يفاجأ ان زميله ده مريض كانسر وخلاص بيموت يقف كده يقول يا نهار ابيض فأول معنى من معاني التفكر إن هو مفتاح الرحمة احفظوا بقى نحفظ مع بعض كده أول معنى من معاني التفكر لأن الكلام ده أنت هتنقله لقرايبك ولأصحابك ولزمايلك في الجامعة فاحنا عايزين نحفظ عايز أغرس جواك النهاردة معاني وأفكار أول معنى في معاني ال- ال- التفكر إن التفكر ده مفتاح الإيه؟ مفتاح الرحمة لأنه دايما بيدعو لإيه؟ بيدعو التوبة بيدعو للتوبة المعنى الثاني إن المفتاح ده مش علشان تتوبوا بس ده علشان تشتغل كمان في طاعة ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم ده امر حصل معايا انا امبارح ده موقف حصل معايا امبارح انت لو عندك ورد الورد زاد لو عندك طاعة الطاعة زادت ليه اصل انت شفت بعينيك وتفكر قلبك فهنا انت انتفعت علشان كده كان ابن عباس رضي الله عنه آه، كان يقول التفكر في الخير يدعو اليه هتتفكر في حاجة صالحة تدعوك إليها وكان يقول وهب والله ما طالت فكرة أحد قط إلا فهم ولا يفهم أحد إلا عمل ولا يعمل أحد إلا أورث الجنة يوم القيامة هي قواعد مترتبة على بعضها مفيش حد هيتفكر إلا وتلاقيه بسرعة يفهم هيفهم الدنيا ماشية إزاي ومفيش حد أبدا هيفهم إلا وهيعمل هيشتغل ومفيش حد أبدا هيشتغل ويعمل إلا يورث الجنة أنت لكم الجنة أورثتموها بما كنتم بما كنتم تعملون هي كده يبقى مفتاح الجنة فكرة مفتاح الجنة في فكرة أنت بتفكرها ما تنساش الكلام ده فالتفكر هو مفتاح الرحمة والتفكر هو مفتاح الجنة حقيقة التفكر مفتاح للجنة تاني أقول كلمة وهب يقول والله ما طالت فكرة أحد أبدا إلا فهم إلا فهم ما هي الدنيا إيه عبارة عن إيه واحد دخل مات والدفن خلصت خلصت الدنيا النهاردة يعني قبل الدرس بدقائق أحد أخوانا بيتصل عليا بيقول يا شيخ أنا كان معايا فلوس وعملت وسويت ودخلت في معاملة حرام ودخلت في معاملة حرام لقيت ال- الفلوس بتضيع بعد ما كان عندي رصيد في البنك وعربيات كل حاجة ضاعت وكل حاجة اتباعت وبقيت مديون يا شيخ أنا أنا أنا حاسس إن التعامل ده حرام ولما قعدت أفكر كده قلت إن هو ده اللي حرام فأنا خلاص ما عادش أتعامل أنا عايز أتوب أتوب إزاي؟ هو ده هو ده هو ده بقى مفتاح الرحمة وهو ده مفتاح الجنة إنك تفكر شوية اتأمل شوية ما تعديش كده ما تعديش الأحداث اللي بتمر عليك كده لا أقف معاها والله حتى الرؤية اللي انت بتشوفها في منامك اقف معاه وتفكر فيها شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد من وراء هذه الرؤية ما هي الرؤية دي من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يريد أن يوصل لك رسالة معينة اتفكر فيها بقى اتفكر فيها تنفعك قوي تعرفين ملك ابن دينار العابد تاب ازاي ابن الج- اه ابن ك- اه الحافظ الذهبي كان بيقول ان الراجل ده ما كانش بيفوق من سكره اصلا مدمن مخدرات مدمن خمره في الوقت ده شاف بس رؤية بعد ما بنته ماتت يعني بنته ماتت ما تفكرش ولا تأمل ففضل على ما هو عليه شاف رؤية ان هو بيجري وفي ثعبان عظيم بيجري وراه لحد ما وصله لقمة جبل عايز ينزل على الجبل لقى تحت الجبل نار فسأل الناس يا جماعة هي الرؤية دي تاويلها ايه قالوا له يا مالك اما الثعبان فهو عملك والعمل ده بيدفعك دفع انك ترمي نفسك في النار تفكر في رؤية تأمل وتدبر وعاش كده رجع بقى, بقى, بقى عابد من العباد بقى رجل من الصالحين هو ده بقى مفتاح الجنة انك تتأمل حتى في الرؤية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لك تتأمل حتى في كل صغيرة وكبيرة ده كان حال النبي النبي ما كانش بيمر عليه حاجة غير لما بيقعد يفكر فيها انتوا عارفين حديث النبي حديث علي رضي الله عنه آه، كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أنهى الجنازة شوف بقى التفكر جلس النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عود وأخذ آه، يرسم به على الأرض النبي عمال بقى بيعلم به على الأرض كده عارفين الحديث رسم النبي خطا وعلى ال- الخط ده على يمين وشماله كده خطوط ورسم حواليه مربع كده والخط ده طالع من المربع فالنبي قاعد يتفكر في اصحابه يقول له انت بتعمل ايه يا رسول الله ايه ده قال ايه الخط ده هو امل الانسان امله امانيه بس حقيقة العمر بتاعه هو المربع ده وهو طالع بره المربع ده امانيه دي عايزة مثلا 500 600 سنة شغل وهو مش كده هيجي عليه وقت كل الاماني دي مقطوعه كده بخط اللي هو الموت النبي احمد يتفكر السيده عائشه بتقول رضي الله عنها كانت إز- السماء اذا اصابها غيم السماء لما كان بيصيبها الغيم الغيم كده الدنيا بقى ايه إيه، إيه، مالت غيم كده والسحاب بقى اسود كده و- و- و- والريح هاجت النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ذلك في وجهه ايه المشكله ما احنا من قيمة كام يوم اه، اه، الدنيا مرة واحدة اسودت و- والشمس كسفت وقبلها بيومين الدنيا اسودت ونزل مطر المنصورة كلها وقفت عدت أحداث بتعدي على الناس عادي خالص سيدة عائشة بتقول إن ال- الكلام ده لو كان حصل قدام النبي النبي كان يرى ذلك في وجهه خايف مرعوب خايف ومرعوب صلى الله عليه وسلم وهو من هو أشرف خلق الله خايف اترعب مرعوب خايف فأقول له يا رسول الله إنه الخير قال يا عائشة ومن يؤمنني تقول فيرى ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويقعد ويدخل ويخرج مضطرب ويقول يا عائشة ومن يؤمنني هو النبي ومن يؤمنني إن أقوام عذبوا في مثل هذا في ناس اتعذبت في حاجة زي كده وتلا قول الله عز وجل في شان قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم شافوا شافوا السحاب جاي بقى ومستقبل الوادي من بعيد كده السحاب مغطي الدنيا كلها والهواء شديد وبيشد ال- وبيزق ال- الرياح كده قالوا هذا عارض ممطرنا ربنا يقول لهم لا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين النبي يفتكر دي هو ده نوع آخر من أنواع التفكر زي ما هيتبين لنا اللي هو التفكر في مصارع السابقين النبي شاف الناس اللي فات دي هلكت ازاي فكان الكلام ده كان دايما قدام عينيه صلى الله عليه وسلم فالتفكر هو مفتاح للرحمة لأنه بيخليك تتوب التفكر هو مفتاح للجنة لأن التفكر بيخليك تفهم شايف الأمور صح ولما تفهم هتعمل ولما تعمل تخش الجنة لأن مفتاح الجنة هو العمل الجزئية الثالثة الت- الت- التفكر التفكر بيملأ قلبك عظمة لله التفكر بيملأ قلبك خوف من ربنا سبحانه وتعالى فبيخليك دايما كده ماشي بتعمل لكل كلمة حساب ولكل فعل حساب ودي من أعظم يعني ما يتعلق بالتفكر زيادة العظمة في قلبك ولكن العظمة هنا مش بمعنى الكبر العظمة هنا بمعنى تعظيمك لله سبحانه وتعالى كان بشر الحافي يقول والله لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه أبدا اللي يتفكر في عظمة ربنا عمره ما يعصاه اللي يتفكر في عقوبة ربنا لمن عصاه ات- ي- ي- يخاف يترعب يا اخواني امريكا كل ثلاث اربع سنين يجي لها اعصار اعصار كاترينا وبعد اعصار كاترينا مش عارف اعصار ايه وبعد كده مش عارف اعصار ايه بكل جبروتها ما بتقدرش تعمل حاجه وكل سنه بنشوف نفس المشهد يقول لك احنا هنجلي الناس كل اللي نقدر نعمله دلوقتي احنا نجلي الناس يقف قدام بس ظاهره بس كده جند من جند ربنا وهو عاجز مش عارف يعمل حاجه وبعد كده امريكا تخضع وتذل اللي الدنيا كلها مرعوبة منها قدام بس جند بسيط كده من جنود الله عز وجل تخيل بقى إذا كان ده جند واحد من جنود ربنا سبحانه وتعالى ولله عز وجل مثل الأعلى فما قوته سبحانه وتعالى فما قوته سبحانه وتعالى لذا هو أمر واحد من أوامر الله عز وجل للأرض أن هي تتزلزل تجعل عالية الأرض سافلها فاكرين يا إخواني اللي حصل في, في أندونيسيا كان اسمه إيه عصار إيه تسونامي تسونامي آه، زلزالة بسيطة كده بس في المحيط زلزالة بسيطة كده بس المية جرفت مش مش هقول لك بقى مدن في بلد ده جرفت بلاد كاملة جرفت بلاد كاملة آه، من- فمن تفكر في عظمة الله ما عصاه أن يتفكر دايما في عظمة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل عليه عمره أبدا ما يعصيه النهارده في درس العصر كنت آه، يعني كان دايما النبي بيذكر كده يا جماعه خدوا بالكم كان دايما بيمرهم بالتفكر في قدره الله وعظمه الله وقدره الله عليك انا لا شيء انا لا شيء ولا حاجه آه، ابو مسعود البدر رضي الله عنه لما كان بيعاقب غلام له عبد عنده فواخده تحت رجليه كده وبيرفع الصوت يضربه فقال له اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود قال فمن شده الصوت انا آه، ال- الكرباج اللي في ايديا وقع فنظرت ورائي فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه خد بالك فوق قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله قال أما والله لو لم تفعل للفحتك النار انتهت فكان بشر الحافي يقول والله لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه أبدا اللي يتفكر في عظمة ربنا ما يعصوهوش اللي يتفكر ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ياخذه في عز ما هو بيعصيه عمره ابدا ما يعمل كده عمره ابدا ما يعمل كده ولا عمره ابدا يعصي عشان كده كان برضه حاتم الاصم كان يقول بكثره الذكر يزيد الحب طول ما انت بتذكر ربنا كتير قلبك يحب ربنا قوي الذكر دايما مهيج للحب في القلب بكثرة الذكر يزيد الحب وبكثرة الفكرة وبكثرة التفكر تزداد الخشية كل ما الإنسان مننا يتفكر أكتر آه، آه، الخوف من الله عز وجل يزداد في قلبه أكتر هي علاقات زي ما قلت لكم تذكر ربنا كتير تحبه قوي تتفكر في في قدرة الله وفي عظمة الله كتير تخاف منه قوي تخاف منه قوي يبقى إذا التفكر هو مفتاح للرحمة التفكر هو مفتاح للجنة التفكر هو مفتاح الخشية عايز قلبك فعلا يخاف ربنا وعايز فعلا وانت في الجامعة يبقى ما تجيش تقول انا اصل انا عمال انظر هنا وهنا لا انا خلاص انا ما فيش اصلا يعني انا مش شايف حد قدامي تفكر كتير الامر الرابع آه، التفكر في في سرعة انقضاء العمر عايزك دايما تتفكر كده في سرعة انقضاء العمر عمرك بيجري بسرعة قوي قوي أسرع مما تتخيل يعني العمر ده لما بينقضي بتخش القبر فتفكر في ده ان عمرك بيخلص بسرعه ولا بيخلص بسرعه بتخش القبر طب وانا في القبر بعمل ايه كان ابن شريح يقول آه، بعدما كان جالسا ذات يوم مع اصحابه ومره واحده قعد يبكي فسالوه يا ابا شريح ما يبكيك انت بتبكي ليه فقال تفكرت في ذهاب عمري وقله عملي واقتراب اجلي ثلاث حاجات تفكرت في ايه يا مصطفى تفكرت في ذهاب عمري عمري بيخلص ده تفكرت في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب أجلي تفكرت أن العمر بيخلص وعمله قليل وقربت موت اللي سفيان الثوري في يوم كان قاعد بيحدث الناس كان قاعد يحدثهم بالليل في بيته فمولع المصباح فالزيت اللي في المصباح خلص فتكون النتيجة المصباح ايه هينطفى فانطفأ المصباح على ما قام وجابوا الزيت والكلام دون عشان يولعوا المصباح على ما ولعوه وجدوه رضي الله عنه قد وضع رأسه بين يديه آه، قد خنقته العبرة من كتر ما هو بيعيط من جواه حاسس انه هيتخنق حاسس انه مخنوق فقال له يا سفيان وما يبكيك قال تذكرت ظلمة القبر انت كم مرة النور قطع عندك كل حاجة الله المستعان وكل حاجة حسيت ان هي ضلمة ودخل في قلبك وحشة كده كم مرة قلت أمال القبر شكله ايه أمال القبر بقى شكله ايه ظلمته عاملة ازاي ده دي ظلمة الدنيا أمال ظلمة القبر شكلها عامل ايه كم مرة حقيقة تفكرت في نعم الله وده مفتاح جديد انك تتفكر في نعم ربنا عليك فيكون التفكر ده مفتاح الشكر انك تشكر ربنا كتير آه، معظمكم شباب لسه ما تزوجش فيمكن آه، هقول لكم مثالين ابدا بالمثال اللي يكون قريب منك شويه ربنا يا رب يشفيكم ويعافيكم من امراض القلوب وامراض الابدان اسال الله ان يشفي مرضى المسلمين ممكن الانسان مننا في لحظه في لحظه يسلب النعمه اللي ربنا اداله هي نعمه الصحه في لحظه فما تنساش انك تتفكر في نعم ربنا عليك آه، ابو سليمان الدراني كان يقول والله انني لاخرج في بيتي فلا تقع عيني على شيء الا ورايت نعمه الله فيه ابقى خارج كده اشوف آه، واحد فقير قاعد في الشارع كده ومعهوش فلوس وهدومه مقطعه ابص لنفسي كده ان شاء الله لبس جميل و... وربنا اداني المال اللهم لك الحمد امشي شويه الاقي واحد بيزك على رجليه اعرج فاقول يا الحمد لله ان أنا ربنا اداني رجلي سليمه آه، تروح تزور مريض وتشوفه بيتالم من المرض تقول الحمد لله يا على نعمه الصحه اخونا احمد سعيد دكتور معانا في المسجد جاي في يوم بيسالني سؤال انا بقول ال- ال- ال- القصه دي عشان تتفكر انت قد ايه ربنا من عليك وانت قد ايه محتاج فعلا انك تتفكر في نعم ربنا عليك بيسالني سؤال بيقول لي انا كنت في يوم في في المستشفى وجاء صلاه الظهر جت صلاه الظهر فقمت اتوضيت وصليت بالناس امام وبعد ما صليت امام لقيت واحد بيقول لي دكتور احمد البلطو بتاعك مش نضيف فببص عليه لقيت فيه غائط قلت له لا دم قال لي لا غائط براز فهو دكتور فهو يعني دم يعني البلطو عليه دم مش محتاج دواء، مش سباك لو سباك ماشي انما ده دكتور فبقول له إيه، بعد ما اديته الحكم الفقهي انا وقفت قلت له يا دكتور احمد طب وايه العلاقه بين ده وده؟ ايه العلاقه ان ده يجي على البلطو بتاعك يعني؟ قال لي ما فيش جات لنا امبارح حاله متاخره جدا جدا جدا عندها ربنا يعافيك و cancer في في الامعاء في الامعاء اتسدت فالبراز عايز يخرج فمش لاقي مخرج فاخراجه من فمه فاخراجه من فمه انت بقى لو تخش الخلاء وتطلع كم تساوي هذه النعمة احد اقاربي من ذوي الرحم اصيب بهذا المرض فكانوا عاملين له فتحة هنا في الجنب كده وكان معروف بيتلبس حزام كده والحزام بينزل منه كيس طبي كده الاخراج بيطلع من هنا هو مات بس مش بالمرض ولكن مات لانه خلاص ما عادش طايق نفسه فما بالك ان ده لما بيجي يخرج يخرج من فمه كان بعدها بايام مات ده يخليك تقف يا ده دخول الحمام والخروج ده بقى نعمه لا تقدر بمال والله لا تقدر بمال انك تنظر الى المرضى كده فتقول يا اللهم لك الحمد تتفكر فتلاقي التفكر ده فتح ليك رحمة مفتاح رحمة فعلا كنت في يوم بدي درس في دمياط إيه، وانا اثناء الدرس دخل اخ من اهل البلد وشايل بنت ما شاء الله لا قوه بالله في الجمال ما شاء الله عشر سنوات بنت ما شاء الله بياض وشعر اصفر وعينين ملونه حاجه جميله رائعه ما شاء الله لا قوه بالله بس اللي يلفت نظرك ان البنت لابسه جهاز في رجلها وبقها فيه عوجه يسيره كده وبقها فيها عوجه يسيره كده في عوجه يسيره كده فالمهم خلصت الدرس بس حقيقة أنا من جوايا قلبي واجعني على على البنت دي أقول سبحان الله الجمال ده كله فعلا يعني سبحان الله بعد الدرس كنا في بيت أخ زميلنا آه، كان عازمنا على العشاء وبيجمع الدعاء وبنرتب أمور الدعوة في دمياط وكده فالمهم دخل الأخ ده ومعاه بنته فطبعا أنا بحب الأطفال جدا فناديت على البنت وخدتها قمت شلتها كده وقعدت العبها والكلام ده فابوها جاي كده وعينيه مغرغره لما لقاني بلعب معاها فمايل لي على فكره يا شيخ احمد والله مريم كانت سليمه 100% مريم ما كانش عندها حاجه خالص ولكن سبحان الله يعني هي في يوم حرارتها علت شويه آه، آه، وما بتنزلش جمادات ومش عارف نعمل ايه والكلام ده مفيش خالص فعلى ما نقلتها المستشفى آه، كان مش عارف ايه الغشاء ايه اللي في المخ اللي مسؤول عن النطق واللي مسؤول عن الحركه آه، ضرب فما عادش عارفه تتحرك ولا بتعرف تتكلم لما ابنك بقى بيتحرك ويتنطط قدامك يمين وشمال وبيروح ويجي ويجي يتشقلب فوقك كده ويلعب معاك كم تساوي هذه النعمه تساوي عندك ايه بس اللي يتفكر بقى بس اللي يتفكر بقى فالتفكر ده مفتاح الشكر مفتاح للشكر لما تقعد تتفكر كده يا يا تلاقي انت من جواك العشاء العشاء ايه ده معقول سبحان الله طيب آه، لحظة واحدة. فالتفكر ده عشان اخد بس الجزئية دي التفكر ده مفتاح لشكر النعم مفتاح لشكر النعم كل ما الانسان يعني يتفكر اكتر تلاقي سبحان الله ربنا بيفتح قلبه على نعم عمره في حياته ما تخيلها والله يا اخواني لما تشوف واحد بيغسل كلى تشوف واحد بيغسل كلى ويغسل ثلاث مرات في اليوم ويجي يشتكي لك كده الحقن وهي عماله تقطع في جسمه خدت بالك تقول يا وانا في نعمه عظيمه ان انا ان انا كليتي سليمه وشغاله والله يا اخواني كنت بشوف عم ماجد هنا بيجي عليه اوقات مش عارف يتنفس يركب جهاز كده وتلاقيه هيموت ويجيب جهاز مش عارف قد ايه ويجيب بخاخه قد ايه ويجي يقول لي أنا البخاخه خلصت عايز فلوس عشان اجيب بخاخه مش ما بيعرفش يعيش من غير بخاخه عشان يتنفس شوف بيدفع قد ايه عشان ي... عشان يتنفس وانت بتنفس ازاي عشان تعرف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى اداك نعم انت مش واخد بالك منها ان ربنا يديك نعمه زي نعمه الاسلام ان ربنا يديك نعمه زي نعمه الاسلام دي تساوي قد ايه ان ربنا يديك نعمه انك قاعد هنا دلوقتي غيركم يا شباب في نفس سنكم واخد بنت عمال يبص فيها ويحضن فيها هنا على الشارع على اول الشارع ربنا يتوب علينا يا رب ربنا يتوب علينا يا رب ويتوب على عصاة المسلمين غيرنا بيحصل ربنا هنا على على المشاية هنا في نفس المكان في نفس الشارع كونك ان انت هنا وهو هنا ده دي نعمه محتاجه لشكر كون ان قلبك ان ان ربنا سبحانه يا جماعه فاكرين اختم بالحديث ده هو فاكرين الحديث النبي لما كان قاعد في جم... في, في, في مجلس في حلقه وجاء ثلاثه واحد منهم لقى فرجه فدخل قعد والتاني ما لقاش مكان فقعد ورا الحلقه والتالت لقى المنظر كده قام ماشي النبي قام قايل اما الاول فاوى الى الله فاواه الله واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله استحى انه يمشي فقعد في الحلقه رغم انه قاعد ورا فاستحيا الله منه اي اتاه الله الاجر كاملا كاملا واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه ان انت تكون الاول وغيرك هنا قاعد يكون هو الثالث واحد هو جاء هنا ربنا جاء هنا آوى إلى الله فتكون نتيجة أن ربنا يقويه وينصره ويسدده ويعينه ويوفقه ويكرمه والتاني أعرض ربنا يعرض عنه دي كلها نعم محتاجة أن احنا نتفكر فيها فلو تفكرنا فيها تلاقي التفكر ده يفتح ليك بالشكر وده المعنى الأخير اللي حبيت أختم بيه درس النهاردة أن التفكر هو مفتاح الشكر مفتاح شكر نعم ربنا سبحانه وتعالى ربنا يا رب إن شاء الله يوفقكم بإذن الله هنبدأ بقى بإذن الله الأسبوع القادم إن شاء الله هنحتاج برضو الأربع القادم هنحتاج برضو احنا نكمل ما يتعلق بأمور التفكر ونخش على طول بقى على آه، سلسلة التدبر القرآني إن شاء الله السلسلة تكون كلها متعلقة بالقرآن هنتدرس فيها إن شاء الله بإذن الله الجزء الثالث يعني لسه بستخير ربنا الجزء الثالث آه، الجزء ال- 28 أو جزء 29 يا جزء قد سمع يا جزء تبارك إن شاء الله ده بإذن الله يعني ربنا ييسر كده ونحاول كده نعيش مع القرآن الفترة القادمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحبه ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك